وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أهلا بكم أحبتنا في الله في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك برنامج بناء الإيمان احنا بنتكلم في بناء الإيمان احنا بنتكلم عن ازاي نبني الإيمان قلنا في حاجات من خلالها بنبني الإيمان الحاجات دي حاجات كتير لما بنعملها بنبني بيها الإيمان لكن هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل واضح ولكن أنا بس أذكرك بهذه النقاط الهامة عشان أنت تبدأ تشوف هتعمل إيه في الموضوع ده أول حاجة من دعائم البناء إنك تعظم أمر الله سبحانه وتعالى تاني حاجة إن يكون عندك حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعك له تالت حاجة إن يكون عندك حب للدين يكون عندك حب للدين فحبك للدين يجعلك تقيم الدين في حياتك يبقى عندك إقامة للدين في حياتك بعد كده يبقى عندك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بعدين يبقى فيه في حياتك ذكر بعدين يبقى فيه في حياتك دعاء بعدين يبقى فيه في حياتك نوافل إقامة النوافل كل دي لبنات آآ آآ احنا من خلالها بنقيم هذا البناء كل ده حاجات بتقيم بناء الإيمان في القلب ما ينفعش إنسان يعيش من غير دعاء ولا إنسان يعيش من غير نوافل ولا إنسان يعيش من غير ذكر ولا إنسان يعيش من غير تعظيم لأوامر الله ولا إنسان يعيش من غير بر وصلة بر الوالدين وصلة الأرحام الإنسان ما يقدرش يعيش من غير الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها مجموعها على بعضها بيعمل حاجة اسمها البناء الإيماني هو ده اللي بيخليك تقدر تعيش في هذه الحياة بهذه العيشة طيب الحاجات دي كلها محتاجة حاجات تاني عشان تكمل البناء انت محتاج مع تكملة البناء حاجة اسمها الصبر حاجة اسمها الصبر لان احنا عندنا حاجة اسمها صبر على الطاعة ساعات الطاعة بتحتاج لصبر انك تصبر وساعات بيبقى الواحد عايز يصبر عن المعصية لو احنا دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها تكثر الفتن هنا فتنة وهنا فتنة من اي مكان انت بتمشي تجد الفتنة فعشان الفتن كثرت فساعات انت بتبقى محتاج انك تصبر عن المعصية يبقى محتاج ان يبقى عندك تحمل وطاقة انك انت تمنع نفسك عن المعصية انت بتبقى محتاج لدي خلي بالك في الموضوع مهم ساعات الانسان بيتعرض للابتلاءات فيحتاج ان يصبر على الابتلاء الله سبحانه وتعالى ربما يبتليه بمرض شديد فيحتاج أن يصبر على هذا المرض أو يبتليه بفقد الأحبة أبنائه بنته ابنه زوجته أبوه أمه أخوه أخته جاره آآ آآ فبيحتاج على الصبر كل ذلك يحتاج فيه الإنسان للصبر ليه؟ ليه محتاجين الصبر؟ لأن إحنا لو ما صبرناش هنجزع طب لو جزعنا يبقى هدمنا البناء الإيماني يبقى لا التعظيم اللي احنا عملناه في فايدة لأن ما عادش بقى في تعظيم للأوامر ولا حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام بقى تحقق ولا حبنا للدين حصل ولا احنا دعينا ولا أمرنا بمعروف ولا نهينا عن منكر كل اللي بنعمله بنهدمه بسبب هذه النقاط البسيطة اللي هي ايه اللي هو انك انت ما عندكش صبر طيب ايه هو الصبر الصبر بيتحقق بثلاث حاجات حبس النفس عن الجزع حبس اللسان عن الشكوى حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ثلاث حاجات لو عملت اي واحدة من الثلاثة يبقى انت جازع يعني لو انت حبس النفس لو انت حبستش نفسك عن الجزع ساعات ناس مثلا واحدة يموت لها ابنها تقول ايه ده ما كل العيلة هي عايش اشمعنى ابني اللي عمل ف ف ف اشمعنى ابني اللي مات فيحصل مشكلة هنا حبس نفس تمسك نفسك ممكن تكوني بتقولي كده في داخلك لكن احذري انك تطلعي الكلام ده بلسانك وحاولي تعرفي انك كده على خطر ليه لأن الإنسان اللي ما بيحبس نفسه بيوصل إلى الجزع الجزع ده بيجي من إيه؟ من إن إحنا غير راضيين عن قضاء الله إحنا غير راضيين على أوامر الله إحنا غير راضيين على ما قدره الله علينا وما أوقعه علينا من ابتلاء يبقى أنت ما عندكش رضا ولو أنت ما عندكش رضا يبقى ما فيش زيادة من الله يبقى ما فيش محبة من الله يبقى ما فيش قبول من الله سبحانه وتعالى فخلي بالك احذر ان نفسك تجزع ايه اللي الج- يخلي الجزع يجي ايه هو عدم الرضا فالانسان لازم يكون راضي والانسان يكون راضي ازاي يكون راضي على اي وضع من الاوضاع ربنا عمله فيه ان كنت فقيرا فارض على فقرك لان الله رضيه لك وان كنت غنيا فارض على غناك واعمل بما امرك الله به لان الله رضي لك الغنى وان كنت مريضا فارض على مرضك لان الله رضي لك هذا المرض واي وضع انت فيه وان كنت حتى في حبس او ان كنت حتى في ضيق ان كنت في اي شيء من هذه الامور فارض بها فانك ان رضيت بها رضي الله عنك واخرجك من كل مازق ليه لان رضاك عن الحاجه دي معناها انك انت راضي عن الله سبحانه وتعالى لكن جزعك معناه انك انت مش راضي ما انتش راضي على الامر اللي ربنا امرك بيه اذا الصبر احبتنا في الله الصبر من دعائم الايمان والصبر والصبر مهم جدا للانسان عشان بيكمل له البناء الايماني ايه اللي بيخلي الصبر مهم وايه اللي بيخلينا نكمل بناء الايمان لان احنا لو جزعنا لو جزعت النفس يبقى النفس لم ترضى والنفس لم ترضى يبقى احنا كده دخلنا في قصة كبيرة قوي هتبعدنا بعيد جدا عن الايمان حبس اللسان يعني الشكوى ودي مهمة مهمة انك تحبس لسانك عن الشكوى مهمة انك انت ما تشتكيش لانك انت بتشتكي لمين انت تشكو رب العالمين الى المخلوق طب والمخلوق هيعمل لك ايه لما تروح تشتكي ضيق الحال تشتكي المرض تشتكي كذا تشتكي كذا لا يصح من عبد مؤمن ان يشكو ربه لاحد انما ينفع نروح للطبيب نقول له اه احنا عندنا كذا والاعراض كذا واحنا تعبانين من كذا وعندنا كذا اه ينفع عشان خاطر الطبيب يقدر يدينا العلاج ينفع نتداوى اه ينفع نتداوى امال يعني ما ينفعش لابد ان احنا ناخد بهذه الاسباب ونعتمد بها على رب الاسباب وهو الله سبحانه وتعالى يبقى لازم نحافظ على الكلام ده وناخد بالنا جدا من هذه المسائل ان لازم نكون فاهمين كويس قوي ان رضانا تمام الرضا عن اوامر الله هو سبيل الى رضا الله عنا هو سبيل الى مرضاة الله هو سبيل الى بناء الايمان في القلب لازم ناخد بالنا يا جماعه من الكلام ده بتاع الصبر كمان الصبر حبس اللسان حبس اللسان لازم تحبس لسانك عن انه يشتكي لان الإنس- اللسان لو تعود على الشكوى خلاص هيفضل الانسان يشتكي دائما وابدا والانسان لازم يحافظ على دي يبقى حبس اللسان عن الشكوى بعدين حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب يعني ايه يعني انك انت انتوا عارفين ناس كتير لما يجي لها اخبار اللي يلطم واللي يشق ال- الهدوم واللي يعمل حاجات مش كويسه الناس بتعمل الكلام ده كله ده مش صبر ده جزع يبقى لازم ناخد بالنا ان هو ده الصبر لازم نحافظ على كده الصبر هو التحمل الصبر هو القدرة على التحمل الصبر هو الحبس حبس النفس حبس النفس عن الجزع الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى الصبر هو حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب إذا الصبر هو التحمل فلا بد أن نتحلى بالصبر لأننا إذا تحلينا بالصبر وصلنا إلى إلى إلى أعلى الدرجات وإلى أفضل الأحوال فلا بد أن نفهم هذا جيدا في مسألة الصبر طيب احنا ساعات نصبر على الطاعة صبرنا على الطاعة ايه ازاي انك تصبر على الطاعة يعني الموضوع يجي ازاي يجي ان لما يجي لك امر من اوامر الله والامر ده ترفضه نفسك يبقى لازم تنفذ الامر وترضى بذلك ومفيش اكتر بقى من سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما ادعوا ما ادعوه على عائشة وبعد كده اللي ادعى على عائشة وعمل القصة دي كلها والادعاء وان صفوان وان كذا وان سيدة عائشة حصل منها كذا والكلام ده وأصاب خلل رهيب جدا في صفوف المسلمين الشخص ده كان واحد سيدنا أبو بكر الصديق بيتصدق عليه سيدنا أبو بكر الصديق بيتصدق عليه فشوف سيدنا أبو بكر الصديق بقى الأمر يجيله يقول له إيه لكن خلينا نقول الأمر ده لكن بعد هذا الفاصل القصير ألقاكم على خير
تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا قبل الفاصل نقول أن هناك نوع من الصبر هذا الصبر هو صبر على الطاعة بس إزاي يكون الصبر على الطاعة ضربت لك مثال قلت لك إن لو جه الأمر من الله سبحانه وتعالى لك في أمر يخالف نفسك ويخالف هواك أنت مطلوب منك بقوة إنك تنفذ هذا الكلام ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق أنا كنت بقول إنه عرف مين اللي ادعى على ابنته هذا الادعاء ومش حكاية بنته بس ده المسألة مسألة إنها بنته وإنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هذا الادعاء عمل إشكال كبير جدا في داخل ال ال ال ال ال الأخوة اللي موجودة وفي داخل المؤمنين والمسألة بقت صعبة جدا فايه الحل شوف ايه يجي الامر يجي الامر من السماء بعد ما عرف ان الشخص ده هو اللي عمل دي هو اللي عمل ال ال ال ال قال الكلام ده على السيدة عائشة رضي الله عنها وهو كان بيتصدق عليه وهو كان بيعطي زكاة ماله له وهو كان بيسنده في حياته فالمفروض أول قرار هيتخذ إنه هيقطع عنه هذا الإمداد كله مش هيديله حاجة إطلاقا بحال من الأحوال فنزلت الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا شوف الكلام ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني الأمر جاء لسيدنا أبو بكر إنك تعفو عن مصطح ده اللي هو قال كده وإنك تصفح عنه وإنك تديله الزكاة والصدقة ولا إيه ألا تحبون أن يغفر الله لكم فسيدنا أبو بكر تتبدل كل مشاعره فيقول بلى ربنا نحب أن تغفر لنا ويعمل على خلاف ما تريده النفس هي دي الطاعة هي دي الطاعة هي دي الطاعة هو ده الصبر على الطاعة ساعات واحد يكون مثلا مبتلى بوالدين أب أو أم وضعه يعني مش مظبوط مش كويس قد يكون ظالم قد يكون فاسق الأب قد يكون فاجر قد يكون قد يكون هذا واحد يكون خلاص آه، ألقى الله الهداية في قلبي فأصبح مهتديا وأصبحت الأمور كويسة بص لها والده في ظروف ما رجل يعني مش منضبط أو رجل عنده مشاكل من هذا القبيل مشاكل أخلاقية هيعمل إيه إيه الحل هيوصله ولا يقطعه هيبره ولا يعقه لا يبره ويروح له ويكلمه ويعطيه ولا يقطع عنه ولا يمنع عنه ويتواصل مع انه لما بيروح عند ابوه ربما يجد فسق وفساد وفجور وكذا ربما بعض ناس يجد هذا يعمل ايه ده نقول له ايه يقطع لا ما يقطعش وانما يصبر على الطعن ربما يكون الاب يأذي يأذي بنته إيذاء شديد جدا و- و- ويفرق بينها وبين ولاد اخواتها ممكن كل ده يحصل وممكن يحرمها من الميراث كل ده ممكن يحصل وبعدين تقول لي يعني اوصله يا عم الشيخ اه توصليه وتصبرين على طاعة الله عز وجل في صلتك له وفي برك له لأنه لا يجوز مقاطعة الأب والأم لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال حتى ولو كانوا كفارا ما ينفعش المقاطعة لا بد من البر ولا بد من الصلة ما زلت أذكر حديث الصحيح قالت أسماء بنت أبي بكر الرسول عليه السلام يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة أفأصلها قال نعم خلي بالك من دي دي مسألة مهمة فلازم ناخد بالنا ان ان ان ان مسألة ال- الصبر على الطاعة مهم ان احنا نكون عندنا صبر على طاعة الوالدين صبر على آه، آه، آه، صلاتهم صبر على الطاعة في صلاتهم في معرفتهم في الصبر عليهم في تحملهم في كل الكلام ده لابد أن يكون صبر على الطاعة وساعات بيجي لك صبر عن المعصية انك انت تمنع نفسك كل القوة عن هذه المعصية وده امر مهم جدا برضو انك انت تحافظ عليه خشية لله لان في القرآن ربنا يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه يعني ده حاجة خلاص يعني حرمة من الحرمات خلاص مسألة لازم نتوقف عندها ما فيهاش نقاش ولا جدال ولا فصال ولا اي حاجة ساعات الحاجات دي بتحتاج الى صبر عليها فهي دي الدعائم بقى ساعات الذكر لما انت تقول الذكر ساعات تعليمك للقرآن الكريم يحتاج إلى صبر إلى طولة بال محتاج انت لكده ف- فتصبر عشان تتعلم القرآن تتعلم انك تقرأ الآيات صح مظبوط فتصبر على هذا ساعات تعلمك واحنا بنعاني من دي الناس ساعات بتصلي بالتبعية او بتصلي بالتقليد من الصغر وده خطر لازم الناس تسأل عن كيفية الصلاة كم, كم من الناس ي- ي- يعني لازم يكونوا بيصلوا لكنهم مش فاهمين ايه الموضوعات فلازم تسأل لازم تبحث لازم تدور لازم تس- تطمن على صلاتك تطمن على صيامك تطمن على عباداتك كل ده مهم لابد من عمله اذا الصبر الصبر هو ال- ال- ال- الدعامة من دعامة من جملة الدعامات التي تحفظ البناء واقفا عندي ساعات يجي الصبر على الابتلاء على الابتلاء بس الابتلاء ده بيجي ليه ايه اسبابه يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد بيبتليه ليه خلي بالك ممكن حد يجي عنده السؤال ده ويجي واحد متفلسف شوية يقول لك يعني ازاي بيقول الرحمن الرحيم ويحصل ابتلاءات ويبتلي الناس يا سلام ما هو مش فاهم الابتلاء ده بيجي ليه اسبابه ايه الله سبحانه وتعالى حينما يبتلي العبد يبتلي العبد لحكم يعلمها هو من جملة هذه الحكم قد يكون ابتلاء الله للعبد تكفيرا لذنوبه وسيئاته إن يكفر له ذنوبه يكفر له عن سيئاته وقد يكون ابتلاء الله للعبد لأن الله يحب أن يسمع من العبد مناجاته إن يبتلي العبد لأن يحب أن أسمع منه يا رب يا رب وقد يبتلي الله العبد لأن العبد على قدر من دين عنده دين قوي فيبتليه الله عز وجل ليمحصه وليثبته وليثبت الدين في قلبه في الحديث يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد عليه في البلاء إن كان في دينه صلابة زيد عليه في البلاء فخلي بالك ممكن ابتلاء عشان الدين ممكن الابتلاء عشان ترفع ايدك وتقول يا رب يا رب ممكن الابتلاء عشان يبقى تكفيرا للذنوب ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا شوكة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه والرسول عليه الصلاة والسلام بين ان الصبر في الابتداء في الابتلاء ده مش شكليات ده اعمال وان الصبر في الابتداء يكون ابتداء في الابتلاء يكون ابتداء يعني اول ما يجي الابتلاء يجي الصبر في الحديث لما مر الرسول على امرأة تبكي عند قبر قال لا اتقي الله واصبري قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي قلت له انت ما مش عارف ايه اللي عندي سبعد بقى بعيد عني وسيبني ولم تكن تعرفه كان معاه سيدنا انس بن مالك يوم مر النبي عليه الصلاه والسلام من عند القبر مشي لاني انت ممكن واحد يبقى عنده صدمه وانت تيجي تضغط عليه فتبوظ الدنيا فالنبي تركها ومشى فرجع انس قال وما تعلمين انت مش عارفه ده مين انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لما دخلت عليه وقالت رسول الله ما عرفت قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى أي إنما الصبر عند أول نزول المصيبة حبتنا في الله إن الصبر لهو من دعائم البناء فعلينا أن نحافظ على أن نكون من الصابرين وكم في الآيات من شكر من الله وكم في الآيات من فضل بينه الله للصابرين وكم من بشارة جاءت في القرآن تتحدث عن الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نسأل الله أن يرزقنا الصبر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات في القول والعمل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا إنه نعم المولى ونعم النصير حتى ألقاكم في الحلقة القادمة استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان